بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله إن إنه ليس معنى أن درسنا درس عقيدة أن يكون بعيدا عن القلوب إنني ذكرت في مقدمة هذه الدروس أنه ينبغي أن ترقق العقيدة قلوبنا أكثر من أي شيء آخر لأننا نتكلم عن العقيدة في الله في الله جل جلاله فإذا كان الأمر كذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإننا لا ننفك عن الإسلام قيد أنملة عن الكلام في الدين فينبغي أن يكون هذا الدين تزكية للنفوس إن بعض الناس حين يعالج مسائل العقيدة بعقلية شديدة يقسي القلوب ويقدم مبدأ التنازع والأخذ والرد واللف والدوران حتى يوقع الشباب في حي صبيص لا إخوة العقيدة تزكية للنفس ترقيق للقلب قرب من الله جل جلاله علم والعلم معرفة بالله جل جلاله وبسننه وبشرعه وبدينه وبأمره وبنهيه أحبكم في الله كيف حال قلوبكم مع الله وقفنا في اللقاء الماضي مع قول الشيخ خلق الخلق وقدر لهم أقدارا وضرب لهم خلق الخلق بعلمه خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته هي دي العقيده يا جماعه اللي اللي اللي يقول لي ليه العقيده الطحاويه اقول له عشان كده عشان الكلام مترتب متنسق ماشي صح بسيط اللي عقده بس دخول المناظرات العقليه فيه لكن شوف الكلام بسيط وحلو ازاي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره الحته الم... القطعه اللي احنا فيها خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم آجالا في مشكلة الكلام ده صعب معقد بيتكلم عن حاجة غير واقعية بسيطة أهو. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم بعلمك اعتقادك ان ربنا لما خلق الناس دي خلقهم بعلم هو يعلم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يبقى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا ان كل شيء خلقناه بقدر فخلق الانسان وخلق قدره وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي خلق فسوى وقدر فهدى فلما خلق النملة قدر لها أقدار ولما خلق النحلة قدر لها أقدار ولما خلق الإنسان قدر له أقدار ولما خلق الحيوان قدر له أقدار وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا كل إنسان هيعيش مدة قد إيه ضرب لهم آجالا زي ما قلت لكم في اللقاء اللي فات إن إحنا ندخل بقى هل المقتول ميت بأجله ولا انقصف عمره ميت بأجله ربنا قدر له أجله خمسين سنة هيموت ازاي ربنا قدر له السبب اللي هيموت بيه هيموت تحت قطر هيموت تحت عربية هيموت بمرض هيموت بسكتة قلبية هيموت برصاصة هيموت بسيف هيموت ب... وهو نايم هيموت وهو قاعد هيموت وهو بيجري مش لسه قريب من شهور ورونا لعيب كورة وهو بيجري في الملعب أثناء الماتش وقع مات اه لعيب مش عارف اسمه ايه لعيب آه اجنبي يعني مات وهو بيلعب وهو بيجري يعني الجدع ده او الانسان ده متدرب آه قبليها بيوم تدريب ومسخن قبلها بدقايق ونازل عاملين له كشف عن المنشطات يعني صحته المدرب مش هيدفع بيه كده هو ده قدره ومن غير سبب ظاهر لينا يبقى وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم اعتقادك إن الله أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة يبقى مكتوب ده أبوه فلان وأمه فلانة وأبوه هيتجوز أمه في الوقت الفلاني وهينجبوا فلان ده وفلان ده هيتولد في المكان الفلاني والساعة الفلانية وهيرضع كذا وترضعه فلانة وفلانة ويعيش كذا وابتدائي كذا واعدادي كذا وثانوي كذا وجامعة كذا وهيتجوز وهيخلف هيموت هي كل ده مكتوب علم ما لم يخفى عليه شيء قبل ان يخلقهم زي ما قلنا كده في بداية العقيدة دي ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداثه البريه استفاد اسم الباري بل هو خالق ولا مخلوق ورازق ولا مرزوق يعني ربنا سبحانه وتعالى خالق حتى لو ما خلقش حد هو خالق وضربنا مثل دي بدي قبل كده قلنا ان في حاجه اسمها متكلم بالقوه ومتكلم بالفعل انت قاعد ساكت اهو قافل بقك تماما اقدر اقول عليك اخرس لا انت مش اخرس انت متكلم يعني نقول محمد متكلم وانا متكلم ومحمد ده برضه متكلم محمد حسين متكلم بس انا متكلم بالفعل بتكلم اهو وهو متكلم بالايه بالقوه لانه ما شاء متى شاء تكلم فربنا سبحانه وتعالى مش عشان خلق اسمه خالق هو اسمه خالق ولو لم يخلق ورازق ولو لم يرزق يبقى سبحانه وتعالى لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم قبل ما يخلقوا هو عليم بهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم عشان كده قلت اعتقادك أنه علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كتير بتيجي معانا وكتير بنقول إن علم ما كان سبحانه وتعالى وما سيكون علمه أزلي أبدي وما يكون الآن وما لم يكن قال سبحانه ولو ردوا لعادوا هم لن يردوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ربنا بيقول لو ردوا هم لن يردوا اللي بيموت ما بيردش تاني لكن لو ردوا لعادوا ربنا بيقول لعادوا يبقى عالم انهم لو ردوا لعادوا لو انهم مش هيردوا يبقى لو لم ي... يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون جل جلاله وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم خلي بالك بقى وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته يبقى ربنا يعلم ان فلان هيولد كافر وهيعيش كافر ويموت كافر ومع ذلك الله يأمره بالإيمان هو ده معنى الاثنين ورا بعض الله يأمره بالإيمان وهو يأبى إلا الكفر قلنا من دي بقى حتة حتة رقة القلب الجميلة بقى تيجي هنا في إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى حين تتوب إليه وتقول له يا رب عديها المرة دي واسترني ومش هعملها تاني ابدا وهو يعلم انك هتعملها تاني ومع ذلك يعديها ويسترك ويعافيك وهو يعلم انك هتعملها وانك كذاب حتى في توسلك ده لانه كريم كريم وحليم ورحيم وودود سبحانه وتعالى فلذلك من رحمه الله بعباده سبحانه وتعالى أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه وتعالى طيلة الليل أو الثلث الأخير من الليل ينادي هل من سائل فأعطيه والعبد غافل نايم كريم جل جلاله سبحانه وتعالى أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما, وما لم يشأ لم يكن برضه هتسمع الجمل دي على بعضها تاني خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن وما لم يشأ لم يكن ودخلنا بقى في شرح الجملة دي لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فمشيئته تنفذ سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته هي دي زمان ضربنا لها مثال يا جماعه ان انا دلوقتي لو شئت ان انا ارفع ايدي ارفعها انزلها انزلها اضمها اضمها اخفضها اخفضها الايد بتتحرك لوحدها لا في تحكم مركز تحكم في المخ هو اللي بيحرك اليد عشان كده لو تعطل هذا المركز مركز اليد تتشل اليد يبقى انت مفكر ان الايد بتتحرك لوحدها دلوقتي اهو اللي انت شايفه قدامك مش شايف ايه مركز التحكم الكبير لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هو الانسان كده مع ربنا الانسان له مشيئه زي ما اقول كده ان الايد لها مشيئه هي بتعمل اللي هي عايزاه باي طريقه ومش شايفين ايه اللي بيحركها هي اللي بتحرك بنفسها هي لكن اللي بيحركها في هنا المخ لها مركز في المخ لها سلك واصل سبحان الملك فهذه هي ودي اللي انا بقولها في علم القلوب يا جماعه ان العقل ده جزء من اجزاء القلب وبينهم صله والاطباء النهارده يقولوا لك الكلام ده دروشه ملوش اصل هم يقولوا اللي يقولوه لكن عندنا الدين بيقول كده ان اللب جزء من القلب بينهم اتصال بس الاتصال ده احنا مش عارفينه اتصال معنوي قد يكون او اتصال يعني صحيح بس ما حدش يعرفه هو الناس عرفت كل حاجه بكره يكتشفوا ما ما كانوا ما يعرفوش حاجات كتير الدين قال عليها والاخر اكتشفوها فالشاهد ايه ان انا بقول لك ان انت ليك مشيئه يعني ايه يعني انت دلوقتي لو عايز تقوم قوم عايز تقعد تقعد عايز تنام تنام مشيئتك عايز ت... تدخل مسجد او تدخل السينما تمسك المصحف تسمع شريط موسيقى او شريط قران لك مشيئه بس مشيئتك دي لن تخرج عن مشيئه الله ومشيئته تنفذ لا مشيئه للعباد الا ما شاء له وما تشاءون الا ان يشاء الله يقول الشيخ في شرح هذه المساله الأدلة على أنه ما شاء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كثيرة وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ما ينفعش الكلام ده خالص فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ربنا عاب عليهم الكلام ده وأنكروا جل جلاله أنكر عليهم أنهم يقولوا إن لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أنكر عليهم أن يقولوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون ذمهم الله تعالى حين يجعل الشرك كائنا منهم بمشيئه الله وكذلك ذم ابليس حيث اضاف الاغواء الى الله تعالى قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين اجيب على هذا باجوبه من احسنها انه انكر عليهم لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته يعني هم ما بيقولوش ان الشرك حصل بمشيئة الله منهم لا ده هم بيقولوا ان ربنا راضي منهم الشرك ادم شاءه يبقى ايه يبقى راضيه يبقى هو ده الانكار على احتجاجهم بدي وقالوا لو كره ذلك وسخط لما شاء فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك او انه انكر عليهم اعتقادهم ان مشيئه الله دليل على امره به او انه انكر عليهم معارضه شرعه وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره فجعلوا المشيئه العامه دافعه للامر فلم يذكروا المشيئه على جهه التوحيد وانما ذكروها معارضين بها لامره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذ أمروا إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال له عمر وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره قصة مشهورة إن واحد سرق فأتي بإيه إلى عمر قال سرقت قال قضاء وقدر الله قضى علي وقدر قال له انت سرقت قال سرقت قضاء وقدرا قال له وانا اقطع يدك قضاء وقدرا ادام بتقول قدر علي السرقه وقدر عليك انك تتقطع ايدك هي هي يبقى اللي يقول لو ربنا شاء لهداني لكن ربنا شاء ان يضلني يقول له ايش عرفك ايش عرفك ان ربنا شاء انه يضلك ربنا بيقول لك اهتدي يبقى انت دلوقتي ماشي انت انت مخير اهو لكن خيارك لن يخرج عن مشيئه الله هي دي عقيده المسلمين يعني قدامك اهو باب المسجد وباب السينما جنب بعض ربنا بيقول لك ادخل المسجد الاذان بيأذن اهو حي على الصلاة حي على الفلاح وانت واقف قدامهم انت مخير اهو هتدخل فين؟ قول لي اللي ربنا قدر طب ربنا قدر ايه؟ ما اعرفش طيب يبقى انت مختار اهو بس اللي هتختاره يبقى هو اللي ربنا شاءه ادخل المسجد بقى يقول لا ما ربنا ما ارادش ان ادخل المسجد ايش عرفك ربنا بيقول لك ادخل المسجد بيامرك اهو ادخل المسجد عشان كده كتير اللي يقول ادعي لي ربنا يتوب عليا بطل وربنا يتوب عليك ادعي لي ان انا اصلي تصلي ويبقى ربنا اراد لك انك تصلي مفيش مجال للاحتجاج عشان كده بقول يعني لو اخدنا بقى نقعد نتكلم ونرد الانسان مسير ولا مخير و و- ملوش لازمه الكلام ملوش لازمه الكلام نهائي فعلم ان مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل من اين له ان الله لم يقدره اطلع الغيب فان قيل فما تقولون في احتجاج ادم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلب عليه بالحجة قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نلقاه بالرد والتكذيب له كما فعلت القدرية ولا بالتأويلات الباردة بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان أعلم بربه وذنبه بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه آدم وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه وإنما وقع اللوم على المصيبه قال انت انت ادم انت ابونا انت ادم خيبتنا واخرجتنا من الجنه يبقى بيتكلم على المصيبه مصيبه الخروج من الجنه انما وقع اللوم على المصيبه التي اخرجت اولاده من الجنه فاحتج ادم بالقدر على المصيبه لا على الخطيئه يبقى بيك- ما كلموش على اكلت من الشجره ليه ده بيكلموا ايه على مصيبه احنا خرجنا من الجنه مصيبه تعبنا في الدنيا فاحتج ادم في المصيبه لو واحد قال لك انت جات لك أنفلون- انفلونزا ليه؟ تقول له ايه؟ من ربنا صح ولا لا؟ وما تبقاش احتجيت بالقدر يعني انت رجلك اتكسرت ليه؟ قدر ربنا فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب يبقى فهمت ما نحتج بقى بالقدر على انك انت ماشي مع البت دي ليه قدري لا مش قدرك ربنا قال لك ما تمشيش لكن قدرك اللي انت اخترته قصدي ما تحتجش بيه لكن لو قلنا لك انت اتفقعت عينك ليه تقول قدري يا مصيبه نصيبي ماشي تمشي كده فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإن أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب شوف مسألة القدر سهلة إزاي وبسيطة ومش معقدة ومش محتاجة كلام كتير بس للي يرضى للي يقبل الكلام ده اما اللي هو مفتون بقى وعايز يتكلم ويلت ويعجن مالناش دعوه بيه قال تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اما قول ابليس ربي بما اغويتني انما زم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر واثباته له الم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون يقول لهم انا هدعوكم وكلامي ده مش هيفيد في حاجة إذا كان ربنا قدر عليكم أنكم تكونوا من الغاوين هو ربكم ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن عن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به هو اللي بيتكلم بيعك ويلت ويعجن واللي ساكت راضي وربنا بيعلمه الفقرة رقم 24 يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا ده رزقك يا باشا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا ولا يظلم ربك احدا يقول الشيخ في الشرح هذا رد على المعتزله في قولهم بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله يعني بيوجبوا على الله ان يفعل الاصلح للعبد انت توجب على الله يا عبد يعني إيه إيه لما يجي واحد شغال عندك شغال عندك انت مشغل عمال عندك بيشيلوا تراب وبيعملوا مثلا مثلا يعني ويقول لك انت المفروض كنت تقول لي بمنتهى البساطه تقول المفروض انا كنت اقول لك انت شغال انت تشتغل تعمل اللي اقول لك عليه وبس مفروض ان انا ايه انت مفروض تشيل معانا انا مفروض انت بتفرض عليا عامل عندك واخد بالك ازاي فلذلك هؤلاء المعتزله فرضوا على الله او اوجبوا على الله في مساله الهدى والضلال قالت المعتزله الهدى من الله بيان طريق الصواب والاضلال تسميه العبد ضالا وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه هذا مبني على اصلهم الفاسد ده كلام غلط من اوله لاصله من اوله لاخره أصلهم الفاسد أن أفعال العباد يخلقها العباد المعتزلة بيقولوا أن العبد بيخلق فعل نفسه وأن ربنا لا يعلم أفعال العباد إلا بعد العباد ما يعملوها طبعا احنا قلنا وبينا معتقدنا أن الله علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم الدليل هو قول ربنا جل جلاله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن النبي لان ربنا قال للنبي ما تصلي عليه ايه وانك لا تهدي الى صراط مستقيم يبقى الرسول بيهدي الدلاله الهدايه نوعان هدايه دلاله وارشاد وهدايه توفيق والهام الرسول له الاولى اللي هي الدلاله لكن الالهام بالفعل خلق القدره على الفعل خلق الفعل نفسه في العبد ليست الى احد انك لا تهدي قال سبحانه وتعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها قال سبحانه وتعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئه قال قال تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين قال سبحانه وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم فالهداية نوعين هداية دلالة وإرشاد وهي لكل البشر تدل وترشد وهداية توفيق وإلهام وخلق القدرة على الفعل وهذه ليست إلا لله وحده قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله لا ولكن الله يهدي من يشاء قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب